أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الفصل 25 الأيام الأخيرة لإبراهيم بتخلينا نعرف ليه بقى اسمه صديق الله لما نتأمل إزاي مشي طول حياته مع ربنا إيمانه وطاعته لربنا كل ده خلاه يفضل مثال وأب لكل المؤمنين في كل الأجيال إبراهيم في سنينه الأخيرة حياته بقيت هادية وبسيطة بقى عنده أحفاد كان بيبقى سعيد وهو بيحكي لهم عن علاقته مع ربنا وإبراهيم ساب ميراثه الأرضي كله لابنه إسحاق بس ميراثه الروحي سابه للبشرية كلها تعالوا دلوقتي نسمع من إبراهيم وهو بيحكي لنا عن نصيبنا من ثروته الروحية وكمان نسمع إلعازر خادم إبراهيم وهو بيقول لنا الأحداث اللي حصلت بعد وفاة إبراهيم كل ده هنستمتع بيه سوا في شاهد عيان
مسكتك مسكتك لا انا باجي اهو لا انا خلاص مسكتك لا انا وصلت البيت الاول
لا انا وصلت الاول تعالوا يا ولاد تعالوا تعالوا نقعد جنب التل هناك عايزكم تيجوا كلكم علشان احكي لكم حكايه ماما ماما انا عايزه اروح معاهم لا ما تروحيش لوحدك تعالي لا معايا سيبي ايدك خدي مش معاكي مش هتيجي معايا لا البنات ما يروحوش ماما ماما ممكن اروح معاهم البنات لازم يفضلوا في المخيم
سيب البنت هي معايا هتبقى في امان لازم كل احفادي وحفيداتي يسمعوا كلمه ربنا شويه بشويه عدد الولاد زاد وبقيت عامل زي عجوز ماشي بزفه من العيال كل يوم كنا نقعد على التل أو في ظل شجرة كبيرة وأحكي لهم قصة جديدة وأرد على الأسئلة بتاعتهم لحد ما يفهموا إيه الهدف من الحكاية دي وأنا كنت بستمتع وأنا برد على ده ودي وبالليل كان بيحصل نفس الوضع حوالين النار بس مع الشباب والرجالة الكبار كنت مبسوط قوي وسط قبيلتي الحمد لله ربنا اداني عيشة كلها حب وسلام
احكي لنا بقى يا ابراهيم ايه اكتر موقف صعب قابلته في حياتك
موقف صعب في موقف صعب بس بس الحقيقة أنا ما بحبش أفتكره مش كده يا لعازر ايوه كده بالظبط بس لو تحب انا ممكن اكلمهم عنه مفيش مانع احكي لهم يا ألعازر رغم انه فات سنين طويلة على الحكاية دي لكن لما بفتكرها ما بقدرش امسك دموعي اتفضل يا ألعازر
احكي احكي
لو بصيتوا بعيد هناك ها هتشوفوا قمة جبل بيطل على أرض مرية هناك إبراهيم آه، آه، طلع الجبل ومعاه إسحاق علشان يقدمه على المذبح ويبقى ذبيحة بشرية ده الأمر اللي آه، آه، قاله له ربنا ذبيحة بشرية
وده كان أصعب موقف قابله سيدي إبراهيم في حياته سيدي إبراهيم كان مصمم إنه يسمع كلام ربنا وينفذه بالحرف ولما إسحاق عرف كان عنده نفس الإصرار على تنفيذ مشيئة ربنا الاتنين كان عندهم ثقة في وعد ربنا وبكل إيمان وطاعة حط إبراهيم ابنه على المذبح وبإيده الشمال غمض عينين إسحاق وبالإيد التانية رفع السكينة علشان ينفذ أمر إلهه وفي اللحظة دي ظهر خروف وسمع إبراهيم صوت ملاك الرب اللي قال له إن الخروف ده هيكون هو الذبيحة بدل إسحاق وإن ربنا هيباركك لأنك أمنت بوعد ربنا وكنت مطيع لكلامه
كل يوم كنت بحكي للصغيرين والكبار كلهم كانوا متشوقين يسمعوا أكتر عن إلهنا العظيم القادر على كل شيء كان لازم أعلمهم قد إيه ربنا بيحبنا بياخد باله مننا الكلام عن محبة ربنا وأمانته ما كانش بيخلص من أول ما سبت أرض أبويا وبعدين رحلتي لأرض مصر وعيشتنا في الأرض دي وانفصال لوط عننا ولوط لما وقع في الأسر ولما رحنا نحارب عشان نخلصه والمرات اللي اتكلمت فيها مع ربنا آه ولا الوعود الوعود اللي ادهاني ربنا العهد اللي كان بيني وبين إلهنا ابني إسماعيل وأمه هاجر وعد ربنا لسارة وليا بإسحاق إسحاق معجزة تحويل اتنين عواجيز لأب وأم وحكايات كتيرة ما تنتهيش حكت لهم كمان عن خراب سدوم وعمورة بسبب الخطية وازاي كان ممكن لوط ينقذ الناس اللي في المدينتين لو كان كلمهم عن ربنا حكت لهم عن لحظات الخطر اللي قابلتها وأوقات الضعف الجسماني والروحي وإن موت ساره كان أكتر المواقف الحزينة في كل حياتي
اسماعيل هو ايه اللي بيحصل مين الناس دول ما تخافيش يا أم دول ناس من عند أبويا إبراهيم جايين يبلغونا إن أبويا تعبان قوي وعاوز يشوفنا قبل ما يموت
يا ابراهيم شوفوا يا ابني شوفوا ده ابوك لحمك ودمك لازم تبقى معاه في اللحظه دي ما تحرمش اب من وجود ابنه الكبير جنبه وهو بيودع الدنيا مهما كان ومهما حصل ده واجبك ولو ما رحتش هتفضل ندمان طول حياتك أنت نسيت إن طردنا زي الكلاب كان فين بقى اللحم والدم والواجب ساعتها
يا ابني يا ابني خروجنا ده كان أمر من ربنا مش من إبراهيم بدليل إن ربنا كان معانا وحافظ علينا وباركك بعيلة كبيرة وأملاك وثروة ما تنساش أنت هتكون أب لأمة كبيرة هتخرج من نسلك ما تخليش الشر يسرق السلام من جواك يا ابني روح دلوقتي لأبوك بسرعة اعمل عمل خير ولم شمل العيله
ليه يا أمي ليه ربنا ما اختارنيش أنا أنا غلطت في إيه ليه أنا اللي انطرد هو أنا ما استحقش النعمة يا حبيبي الاختيار ملوش دعوة بيك انت ابن اي اب يبقى فخور ومعجب بيه ربنا بس كان عاوز يقول لابراهيم ان هو الاله وان كلام ربنا بس هو اللي يمشي في اي وقت وما تنساش ان ولادة اسحاق في حد ذاتها معجزة وبعدين انت يا واد يا اسماعيل عصبي قوي وبتعمل مشاكل وبتتخانق مع دبان وش ها مش كده مش كده يا حبيبي
صدقيني يا أمي أنت الوحيدة اللي كاملة أنا مش كاملة ربنا بس هو اللي كامل حبي ليك هو اللي بيخليني أقول الكلام ده عشان عاوزة مصلحتك روح يا حبيبي لأبوك وخليك كويس مع أخوك انتوا عيلة واحدة ولازم تفضلوا عيلة واحدة
أنا شفت الحزن في عينين أبويا لما كنا خارجين ده معناه إنه بيحبني مش كده؟
طبعا بيحبك وفخور بيك حب أبوك ليك كان كبير ولسه كبير بدليل إنه بعت لك ناس وعاوز يشوفك أمي أنا ما بقتش صغير والقرار ده أنا لازم أخده بنفسي
إسماعيل لازم تفكر كويس وتحسب كل الاحتمالات قبل ما تتكلم أو تتصرف صحيح أنت دايما رأيك بيطلع سليم بس أنا برضو لازم تكون ليا الكلمة الأخيرة
أنا رأيي بيطلع سليم عشان ببقى واخدة بالي قوي وأنا بتكلم معاك لأني بتكلم مع أهم وأقوى راجل قابلته في حياتي مش كده ولا إيه يا ولد؟
عارفة لو كان حد تاني قال لي الكلمة دي كنت عملت فيه إيه؟
أنا بقولك الكلام ده عشان بحبك من قلبي وأنا كمان يا أمي عمري ما حبيت حد قدك
أيامي بتخلص وكان لازم قبل ما أسيب الدنيا أبقى متأكد من كل الوصايا اللي عندي إني قلتها كان فاضل حاجة واحدة كنت عايز أتأكد منها إن الأطفال الصغيرين الحلوين عرفوا ربنا كويس ربنا الإله الحقيقي اللي خلقهم وبيحبهم كنت عاوز كل طفل يشيل في قلبه فكرة الإيمان بربنا والثقة فيه لازم الفكرة دي تستمر من جيل لجيل مجرد مجرد إني أتخيل إن الفكرة دي هتموت بموتي كنت بترعب ولما فكرت ازاي الايمان والثقه بالله يستمروا ويعيشوا جه في بالي الي عازر هو الي عازر الي عازر أنا طلبتك عشان عاوزك تتعهد لي بحاجة ممكن
سيدي وهو أنا عمري اتأخرت عن أي شيء أنت طلبته الحقيقة لا يا علي عازر عشان كده أنا طلبتك أنا خلاص بودع الدنيا عشان كده عاوزك من بعدي تتأكد إن الولاد الصغيرين عارفين إلههم الحي الله خالق السماء والأرض وكمان عشان تحذرهم من الآلهة الغريبة وكمان عاوزك تاخد مكاني وتكلم الولاد الصغيرين والشباب عن إلهنا وعظمته اوعى تسمح اوعى تسمح اني لما اموت عبادة ربنا تموت من بعدي
بس إزاي آخد مكانك يا سيدي وأنا مش من دمك الأولى بالمهمة دي ولادك ايوه مش كده مهمة ولادي ومهمة كل اب في بيته بس انا خوفي ان حد منهم يهمل فيها في حاجة تانية يا ألي عازر لازم قبل ما تودع الدنيا انت كمان تختار حد مكانك يقوم بنفس المهمة
أنا بتعهد لك إني هعمل كل اللي طلبته مني
ابويا اسماعيل وصل لسه جاي حالا اتفضل يا اسماعيل اتفضل إسماعيل إزيك يا ابني ابني حبيبي إزيك يا حبيبي تعال في حضني حبيبي
أبويا وحشني بقالي كتير ما شفتكش أنا فرحت قوي لما جالي ناس من طرفك وقالوا لي إنك عاوز تشوفني جيت بأسرع ما يمكن عشان أبقى جنبك
تعال يا حبيبي تعال اقعد هنا جنبي اقعد احكي لي احكي لي على كل اللي حصل معاك طمني على اخبارك يا حبيبي كل أحوالي تمام عندي ثروة كبيرة وخلفت 12 ولد وعندي بنات كمان وعدد كبير من الأحفاد الحمد لله عايش حياة مرتاحة وسعيدة
ايوه الحمد لله الحمد لله انت بتقول دلوقتي ده معناه ان كان فيها اوقات صعبة عليك احكي لي يا ابني كل حاجة ما تخبيش عني حاجة ابدا قول لي يا حبيبي احكي يا اسماعيل
إيه ما أكدبش عليك إحنا بعد ما مشينا من هنا قابلتنا أيام صعبة وكنا حاسين بالمرارة يا حبيبي لولا حكمة أمي هاجر وإيمانها الكبير بربنا كنت أنا وهي متنا في الصحراء ربنا إلهك يا أبويا هو اللي باركنا وحافظ علينا أمي سمعت صوته بيقول لها قوم احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفعلا ربنا حقق وعده لأمي وبقينا قبيلة كبيرة وببركة ربنا هنزيد أكتر أنا متأكد إن ربنا بيحقق كل وعوده رغم إني تعبان وجسمي ضعيف لما بقف أصلي لربنا بحس بالقوة بحس بالقوة والرهبة من حضوره وقدرته عشان كده عاهدت نفسي إني هطيعه لحد آخر لحظة من حياتي معاك حق يا أبويا بس أرجوك أرجوك ترتاح شوية وهنكمل كلامنا بعدين أنا كمان تعبان من السفر وجعان ومحتاج للراحة
إسحاق العذر خدوا إسماعيل خدوا إسماعيل والناس اللي معاه وهاتوا لهم كل اللي يحتاجوه مش عاوز تنقصهم أي حاجة ابني إسماعيل جه حسيت إن الحب اللي بينا فاض وملا الخيمة قعدنا نتكلم مع بعض وقت طويل كلام جد وكلام هزار القبيلة كلها كانت بتسمع ضحكنا الفرحة كانت مالية قلبي وعينيا كانت بتلمع من السعادة لما كنت بمسك ايدين ولادي الاتنين طلبت منهم ياخدوني لآخر مرة برا الخيمة كنت ببص للجبال وللأرض اللي حبيتها واستمتعت استمتعت قوي إني أكون وسط أهلي وناسي لفوني عشان أبقى شايف المية عاوز أبص على الأرض اللي ربنا اداها لي أنا بحب الجبال دي والوديان دي دلوقتي خلوني ناحية كهف المكفيلة المكان اللي فيه أمك وسارة قربوا مني عايز أبوسكوا بوسة الوداع ربنا باركني إنه اداني أهل زيكم ربنا وهبني أكتر من اللي أستحقه أنا أي قوة عندي وأي مجد وصلت له كان الفضل فيه لربنا مش ليا ولادي أحفادي آل عازر حافظوا على الإيمان بربنا خالق السماء والأرض
خلاص نام في سلام يا ابويا أبويا أبويا نام في سلام يا رجل الله نام في سلام يا رجل الله
سيدي إبراهيم طلب مني أكمل حكي قصته سيدي إبراهيم مات بشيبة صالحة وهو عنده 175 سنة مات وجنبه ولديه اللي حبهم إسحاق وإسماعيل وكمان ك- كان معاهم ولاده اللي خلفهم من قطورة اللي هم زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوح إبراهيم واجه الموت من غير ما يخاف كان كان صديق مميز لربنا ناس كتير رجالة وستات جم للمخيم بتاع إبراهيم من ضمنهم إشكول وعانر وممري زعماء من قبايل بعيدة جم علشان يعزوا في وفاة الراجل العظيم ده كل واحد فيهم حكى عن إبراهيم وكرمه والهدايا اللي كان بيقدمها للكل واكتشفنا ان كل الناس عارفه علاقه ابراهيم بربنا والبركه اللي كان الهنا العلي بارك بيها ابراهيم
إبراهيم ما كانش خايف من الموت لأنه كان مؤمن بإلهه العظيم الأبدي إحنا كمان ممكن يبقى عندنا نفس السلام والثقة بأننا نآمن إن ربنا بعت لنا ابنه الوحيد عشان يخلصنا وبإننا نآمن بيسوع المسيح كمخلص ونقبله رب وسيد ربنا عاوزنا ننمو في الإيمان الكتاب المقدس بيقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وكمان ربنا عاوزنا نقرا كلامه كل يوم لما بنقرا الانجيل ربنا بيتكلم معانا عشان ننمو في الايمان لازم نصلي لما بنصلي احنا بنتكلم مع ربنا لازم دايما نعترف بخطيتنا لربنا ونتوب عنها ونطلب منه الغفران اننا نقبل المسيح كمخلص ده مش معناه اننا مش هنغلط تاني احنا لازم نحاول نعيش بعيد عن الخطيه بس لما نغلط نطلب من ربنا التوبة والمغفرة الكتاب المقدس بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم واحنا لازم نطلب ارشاد ربنا في حياتنا كل يوم لازم نصلي من اجل الاخرين قرايبنا واصحابنا وحتى اعدائنا مهم نعمل كل اللي نقدر عليه عشان المسيح يكون في حياتنا دايما وكمان يا ريت نتعود احنا كمان نغفر للي غلطوا في حقنا يا ريت كمان نمد ايدنا بالمساعده للي يحتاج لينا ولازم نحاول نعمل مع الناس اللي بيعملوا المسيح معانا واخر حاجه ممكن تساعدنا ننمو في الايمان اننا نجتمع مع اللي نعرفهم من المؤمنين ونصلي مع بعض انا هدعي من قلبي دعاء يا ريتك تسمعه عشان بعد كده هنكرره مع بعضينا ربي والهي يسوع المسيح بشكرك لأنك دخلت حياتي أرجوك يا رب تساعدني إني أعيش كل أيام حياتي ليك ساعدني إني دايما أعمل اللي يرضيك أرجوك خلي إيماني بيك يزيد كل يوم في اسمك بصلي يا يسوع آمين يا ريتك دلوقتي تكرر الدعاء ده معايا خليها تكون صلة بينك وبين ربك وخلي الكلام ده يخرج بجد من قلبك ربي والهي يسوع المسيح بشكرك لانك دخلت حياتي ارجوك ساعدني اني اعيش كل ايام حياتي ليك ساعدني اني دايما اعمل اللي يرضيك وخلي ايماني بيك يزيد كل يوم في اسمك بصلي يا يسوع آمين أنا بشكر كل واحد شاركنا النهاردة في الصلاة والدعاء ربنا يبارككم ببركته الغنية وانتوا عايشين حياتكم لأجله آمين